بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين احنا في رسالة كورنثوس الأولى وصلنا لإصحاح أربعة أول آية هفكركم تاني كورنثوس الأولى سميناها رسالة المشاكل مجرد بس للتذكرة أن في الوقت ده كانت كنيسة كورنثوس مليانة مشاكل والروح القدس اختار أن يسيب لنا الرسالة دي كمدرسة إزاي نتعامل مع المشاكل في الخدمة ومدرسة لمبادئ الخدمة لأن فيها عدة مشاكل بتتكرر في كل جيل والشيطان هو هو بيحارب ولاد ربنا والمبادئ الروحية هي هي من جيل لجيل أول مشكلة تعامل معها القديس بولس الرسول هي مشكلة الحزبية والانشقاق اللي لخصها في أول إصحاح وقال ناس بتقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح شفنا ازاي معلمنا بولس أرجع فضل النعمة كله للمسيح وقال مين بولس مين أبولس هو مين اللي اتصلب عشانكم هو انتوا تعمدتوا باسم مين بعد كده قال انه الجماعة اللي بيسببوا الفرقة والحزبية دول ناس جسدانيين بيميلوا الى الحكمة البشرية اما الحكمة الروحية فمليانة اتضاع وبتدخلنا على فكر المسيح له المجد ومليانة محبة ولا يمكن تعمل احزاب جوه الكنيسة ووبخ أهل كورنثوس على الخطية دي إن هم وقعوا في أحزاب وقال لهم أنتم ناس صغيرين جزدانيين أنا مش قادر أقول لكم كلام روحي عميق بسبب سطحيتكم لأن أنتوا لسه وسطيكوا حسد وخصام وحاجات من دي قال لهم أما عن الخدام فكل واحد هياخد أجره حسب تعبه بولس وأبولس دول شغالين عند ربنا وهما الاتنين واحد وهيمشي وهيجي غيرهم لكن انتم بناء الله عمل الله وابتدى يشرح مبدأ من مبادئ الخدمة الجميل ان كل واحد بيبني في خدمة ربنا يشوف بيبني ايه في واحد بيبني ذهب بيبني فضة بيبني حجارة كريمة في واحد بيبني خشب وعشب وقش والنار هتمتحن عمل كل واحد في عمل هيدوم صاحبه هياخد أجر وفي عمل هيتحرق صاحبه هيخسر أما هو فسيخلص ولكن كما بنار بعد كده قال لنا انتوا مالكم بتفتخروا بالناس ليه مش تفتخروا بربنا اللي اداكم كل حاجة ليه تفتخروا بالناس ايه بولس وايه ابولس ده الموت والحياة والمستقبل كل حاجة ليكم وانتم لازم تبقوا ربنا اصحاح اربعة بدأ تاني يتكلم عن نفسه واللي زيه اللي هم الرسل والخدام فيقول ايه هكذا فليحسبنا الانسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الانسان امينا يعني اول معنى هنا الناس لازم تتعامل معانا مش باسمائنا انما كخدام المسيح يعني يبص لنا بصة ان احنا خدام المسيح مش بولس العظيم وابولس المفوه لا احنا مجرد خدام المسيح الامتياز الثاني ان احنا وكلاء سرائر الله وقلنا التعبير ده بيشرح لنا الكهنوت لأن الكهنوت ما هو إلا وكالة عن الله لتأدية أسرار الله يعني إيه مين يقدر يخلق الإنسان إنسان جديد ويديله طبيعة جديدة الله وحده إن كان الكاهن يعمد ويقول للمعمد أنت بقيت إنسان جديد دي عملها إزاي دي عملها بالتوكيل بالوكالة لأنه وكيل أسرار الله مين يقدر يعمل معجزة تحويل الخبز والخمر إلى جسد ودم ويقول جسد حقيقي ليسوع المسيح إلهنا محدش يقدر يعمل دي غير ربنا طب لما الكاهن يعملها بيعملها كوكيل أسرار الله مين يقدر يغفر الخطايا الله وحده طب الكاهن لما يدي حل يدي غفران للتائب المعترف بيعملها ازاي كوكيل أسرار الله واحد يقول طب ده بقى الحكاية سهلة أي واحد يبقى كاهن ويبقى يغفر ويربط وي... لا شوف بعد كده التحفظ يقول ايه ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الوكيل أمينا أو لكي يوجد الإنسان أمينا يعني ايه يعني المأمورية مش سهلة يعني الكاهن وكيل ولكنه يسأل عن الوكالة ربنا يسأله المجد ادانا مثل عن الوكيل الأمين وادانا مثل عن وكيل الظلم وكيل الظلم يعني وكيل غير أمين فقال له أعطي حساب وكالتك أنت لا تصلح أن تكون وكيلا بعد لأن سمع عنه سلوك في عدم أمانة يسأل في الوكلاء يعني لابد أن يراجع الوكيل على كل ما يصنع عشان كده احنا اتعلمنا في الكنيسة ومن الإنجيل ان احنا ما نحاسبش الكهنة انما نترك الحساب لله لأن كل وكيل سيسأل عن وكالته وعن أمانته أو يعني الكهنوت يحاسبنا إنما كل شخص يدين الكاهن طب أنت هتدين الكاهن ولا هتخضع له ما هو ربنا هيسأله كده كده وهيحاسبه كده كده عن الوكالة اللي خدها وأنت كخ... كإنسان وكيل على بيتك وكيل على أولادك وكيل على صحتك وكيل على حياتك انت كمان تسأل عن الوكالة هل كنت امينا فيما كنت وكيلا فيه او عنه ولا لا ما هي مستويات كلها وكالة ولكن ربنا هيراجع على كل واحد في الوكالة بتاعته شبه مثل الوزنات وكلاء سرائر الله قد ما هي كرامة كبيرة قوي للكهنوت انه يحمل كلمة او فكرة الوكيل قد ما هي مسؤولية ضخمة لأن الله ائتمن على سلطانه وهيراجع عليه في كل حاجة ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا ما هو أصل الوكيل لو ما كانش هيتراجع عليه ممكن ما يبقاش أمين لكن لأنه كل وكيل لابد أن يتذكر أن له يوما يحاسب فيه هيبقى أمين عشان كده في لقا 12 ربنا ربنا يسوع له المجد اتكلم عن المفهوم ده قال العبد من دول الوكيل ممكن ينسى ان سيده جاي فيبدا ياكل ويشرب ويسكر يلخبط بقى لانه افتكر انه سيده مش راجع ومش هيراجع عليه انما طول ما الواحد فينا شايف يوم الحساب قصاد عينه وعارف ان المسيح هيجي يطلب منه الوكاله ويسأله عن اللي في إيده لازم هيبقى أمين يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا وأما أنا بولس يتكلم عن نفسه هنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر يعني إيه في الوقت ده بتوع بولس اللي يعني حزب بولس إنجاز التعبير كانوا عمالين يمدحوا في الراجل بتاعهم ويقول له ده ما فيش زيه وده احسن واحد قال لهم على فكرة انا بالنسبة لي اقل حاجة ليها قيمة ان انا امدح منكم او ان انتوا اللي تحكموا عليا وافرض قلت بولس كويس هو ده هيدخلني السماء هو ده هيوقفني قدام ربنا بريء وبار انا اقل شيء عندي ان يحكم فيا من يوم بشر هو عاوز يعلمهم من حياته مبدأ ليه ولكل اخواته الخدام أو الرسل أنه ما تاخدش على كلام الناس وما تتأثرش بمديح الناس الناس تقول النهاردة لكن يا ترى الناس حكمها مظبوط ما هو ممكن الناس تمدح واحد ويكون ماشي غلط وممكن الناس ما تحسش بإنسان نقي جدا وبار ويكون هو قديس في عصره أقل شيء عندي أن يحكم فيا من يوم بشر يوم بشر يقصد من يوم يكونوا فيه البشر هم اللي بيحكموا أيام الدنيا إنما يوم الدينونة البشر ملهمش كلام ده ربنا الحكم ربنا هو الديان أقل شيء عندي طبعا ده درس لينا كلنا هل أقل شيء عندك رأي الناس وبالتالي رأي ربنا هو أغلى شيء عندك ولا الحكاية مقلوبة رأي ربنا أقل شيء عندك ورأي الناس أهم شيء عندك كل ما الواحد بقى نقي زي معلمنا بولس كده هيوصل للتعبير ده يقول أقل شيء عندي أن يحكم في من يوم بشر عشان كده هيجي في رسالته التانية يقول شوفوا بصيت رديء بصيت حسن احنا بنخدم يعني يقولوا علينا كلام كويس مرة كلام وحش مرة ما تفرقش بمجد وهوان برضه هنخدم ليه؟ لأنه مش على طول الخدمة تجيب مجد ده كتير قوي ممكن تجيب هوان وأحيانا تجيب اضطهاد وآلام وبهدلة وذل زي ما هيحكي دلوقتي ومع كده المفروض الخادم الأمين ما يتأثرش لأنه مش بيخدم عشان الناس تسقف بيخدم عشان ربنا يكافئه لأنه بيحب ربنا أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر يعني منكم كناس أو من أي بشر أيا كانوا في أي مكان بل لست أحكم في نفسي أيضا يعني إيه دي طب ما هو أنت بولس علمتنا احكموا على أنفسكم ولو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا دي مش ضد دي إنما ممكن بولس يفحص نفسه من ناحية الخدمة ويحس إنه عامل اللي عليه شوفوا بقى اتضاع هذا الرجل يقول فإني لست أشعر بشيء في ذاتي يعني أنا الحقيقة مش حاسس إن أنا قصرت طب دي كده بر ذاتي ده كبرياء ده يقوم يكمل ويقول ولكنني لست بذلك مبررا قال لو الناس قالت لي انت عامل اللي عليك واكتر ولو انا سألت نفسي وحسيت ان انا عملت كل اللي اقدر اعمله برضو بفكر نفسي وبقول ايه انا لست بذلك مبررا ليه انا اللي حكمت على نفسي او الناس حكمت علي كل ده مش مهم امال ايه المهم ولكن الذي يحكم في هو الرب شوفوا هذا الضمير النقي راجل ضميره نقي جدا فبيقول انا لما بفحص نفسي بحاول اكون امين مع نفسي تمام فضميري شاهد ليا ان انا بعمل كل اللي اقدر عليه بدون غرض وبامانه وباستقامه طيب ما دي ممكن تخليك تشوف نفسك شويه قال لا طبعا لأنني لست بذلك مبرر ما أنا مش عارف كل حاجة ما أنا مش أنا الحكم زي واحد يكون شاطر ومذاكر كويس يقول أنا هطلع الأول تطلع الأول إزاي مش تستنى لما تمتحن هو أنت اللي هتحط الامتحان وأنت اللي هتصحح صحيح أنت عملت اللي عليك إنما الذي يحكم فيك مش أنت ولا الناس اللي حواليك الذي يحكم فيا هو الرب يبقى من أمانة كل وكيل أن ينتظر حكم الله فيه وألا يصدق حكم الناس وألا يأتمن نفسه في الحكم أحيانا لحسن نفسه تخدعه وتقول له أنت كده تمام لأن ربنا يسوع له المجد علمنا إن عملنا كل البر فقولوا إنما نحن عبيد بطالون ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمله حتى لو عملت كل البر طب ما حدش عمل كل البر يبقى كده كده احنا عبيد بطالون انتظر الحكم من ربنا تحكمش على نفسك نفس الكلام يقال عن الآخرين هتحكم أنت على وكيل آخر بأي دعوة بأي منطق طب أنت عارف إمكانياته إيه أنت عارف ربنا مستني منه إيه أنت عارف حياته مع ربنا الداخلية شكلها إيه انت عارف الظروف اللي خليته ياخد الموقف ده ايه انت مش عارف حاجة بأي دافع بتحكم على هذا الوكيل لما تقول فلان مقصر فلان وحش طب انت حكمت عليه ازاي انت حكمت بأي منطلق الذي يحكم في هو الرب اذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت بالرغم ان الكتاب بيقول لنا احكموا على نفسكم بيقول لنا ما تحكموش على بعض ابدا قبل الوقت استنوا الوقت في يوم كل حاجه هتبان وكل واحد هي... هيبان جهاده وحياته فلا تحكموا في الشيء قبل الوقت يبقى أنت احكم على نفسك من النهاردة أنك مقصر دي مطلوبة كدافع للتوبة لكن تحكم على أخوك طب ما يمكن الخاطئ اللي انت شايفه خاطئ قصاد عينك ده يسبقنا للسماء مش لسه عنده زمان توبة فاكرين المثل اللي حكاه ربنا يسوع له المجد أب لي ولدين قال للأولاني روح اشتغل في الحقل قال له حاضر وما راحش قال للتاني يا ابني روح اشتغل في الحقل قال له لأ وبعدين في الآخر راح صعب عليه وراح قال لهم مين بقى اللي عمل إرادة أبوه قالوا له اللي راح قال لهم ايه رأيكم العشارين والخطاة هيسبقوكم انتم يا جماعة يا متدينين فرسين وكتبة لان انتوا قلتوا قال ربنا وما عملتوش حاجة هم قالوا لا لربنا فترات طويلة وفي الاخر خضعوا لارادة الله فانت هتحكم ازاي انت بتحكم في اللحظة طب اللحظة دي انت عارف ما يمكن بكرة هو يبقى احسن مننا كلنا لا تحكموا في شيء قبل الوقت ده ينجينا من كذا حاجة ينجينا من البر الذاتي من انك تحس انك تمام وعملت اللي عليك طب ما بكرة يمكن تقع وتبعد تفضل حريص وينجيك من الإدانة انك تحكم على الآخرين حتى لو خطيتهم واضحة انت مالك هو لمولاه هو له سيد يحكم عليه اطلب له الرحمة واطلب لنفسك الرحمة هو ممكن بكرة يثبت وأنا ممكن بكرة أقع طيب ربنا يرحمنا كلنا الذي يحكم فيها هو الرب إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت هو الكلام ده إيه قيمته في الموضوع هم قاعدين يشوفوا بولس ده قديس والتانيين بيقولوا أبولوس أحسن والتالتين بيقولوا بطرس أحسن قال لهم أنتوا بتحكموا إزاي بأي مقاييس ومعايير حكمتم سيبونا ربنا هيحاسبنا وكل واحد فينا هياخد أجرته حسب تعبه انتوا كل واحد ياخد باله من حياته وروحياته ويجري ورا خلاص نفسه لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام في كتير حاجات مستخبية الظلام هنا قد يقصد به خير وقد يقصد به شر يعني ايه المستخبي ما يعرفوش غير ربنا الله فاحص القلوب فينا حد فاحص القلوب ما يمكن قلب اللي انت بت... الشخص اللي انت بتحكم عليه ده قلب انقى من قلوبنا كلنا حتى لو كان اخطا في تصرف في مره مين عارف قلبه شكله ايه الله سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب أو خفايا القلوب طب لما ربنا يكشف قلبك لا طب ده الواحد لازم يفحص قلبه من دلوقتي لأنه لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه افحص قلبك وراجع على قلبك ونظف قلبك هيجي اليوم اللي ربنا يكشف قلبك انت مستعد لليوم ده ولا لا يمكن الواحد فينا يتجمل قدام الناس ويبان انه تقي بس القلب ربنا اللي عارفه طب هيجي يوم هيجي يوم ربنا يفتح القلب ويكشفه ينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله واحدة زي أمنا العذراء أمنا العذراء ما كانتش بتوعظ وما كانتش يعني رئيسة في الكنيسة إنسانة متواضعة وفضلت متواضعة لآخر حياتها لكن حين يكشف الله ما في قلبها هيتقال عليها كل مجد ابنة الملك من داخلها مليانة مجد من جواها إنما من بره مفيش كلام من بره المنظر غلبان وجلابية قديمة و... لكن من جوه كلها مجد حينئذ يز... يكون المدح لكل واحد من الله حتى لو كانت العذراء في يوم من الأيام اتهانت من اليهود أو احتقروها بعض الناس أو أهانوها وما زالوا يهينونها بعض الناس لغاية النهاردة مش مهم رأي الناس يكون المدح لكل واحد من الله واحد زي أبونا إبراهيم في وقت كانت الناس مش حاسة بقيمته لكن قلبه عند ربنا مليان حاجات حلوة حين يظهر الله ما في قلبه من إيمان وحب ونقاوة قلب ده يكون المدح لكل واحد من الله اللي يهمه مدح الناس مش هيهمه مدح ربنا واللي هيهمه مدح ربنا مش هيهتم بمديح الناس فاسأل نفسك كلام الناس يفرق معاك ولا رأي ربنا أكتر وكلنا عارفين ان الناس تمدح ومن ورا تذم او تمدح النهارده وبكره هتقول غير كده او حتى اللي بيمدحك النهارده بكره هيمشي وهينساك يبقى من الجهل ان الانسان فينا ينشغل بمديح الناس ربنا يسوع له المجد جه وعلمنا المبدا بتاع مجدا من الناس لست اقبل لان ده كله ده كلام ملوش قيمه على الارض يبقى الجزء الاولاني في كورنثوس الاولى اربعه علمنا ان احنا كخدام المسيح ووكلاء اسرار الله نسال من الله عن الامانه عن الوكاله وان كلام الناس ورايهم مش كلام دقيق ومش حكم وما يشغلناش وحتى رايك في نفسك حاسب منه لحسن يغشك خليك دايما فاكر يا ترى راي ربنا فيا ايه الذي سيكشف خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب ده أحيانا يكون الواحد بيعمل خدمة لكن دافعه من داخله دافع غير نقي التلاميذ مرة رجعوا للمسيح له المجد مبسوطين في الخدمة وقالوا له يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك هم ناس فرحانين بالخدمة وبالسلطان اللي خدوه انما ربنا يسوع له المجد فاحص القلوب قال لهم لا تفرحوا بهذا بلاش الحته دي مش مش مش انت اديتنا سلطان نطرد الشياطين الشياطين بيخضعوا لنا قال لهم بلاش تفرحوا بدي افرحوا بالحرية أن أسماءكم مكتوبة في السماوات ملكوت السماوات طب ليه لا يفرحوا بهذا سكة الفرح بالسلطان والشياطين والمعجزات سكة تخوف ممكن يبقى وراها مجد باطل ورضا على النفس واحساس بالعظمه طب بلاش ربنا فاحص القلوب في قلب متواضع يعجب ربنا احنا بنقول كل يوم القلب المنكسر والمتواضع لا يرزل الله طب عاوزين منه ده عشان لما ربنا يفحص قلبك يلاقي قلبك متواضع او منكسر حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله هذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي يقصد إيه؟ يقول أنا جبت الكلام على نفسي أنا حبيت أحل إشكال بولس وأبولس وبطرس أنا بقول لكم أنا بفكر إزاي عشان كل واحد يفكر كده فهو من اتضاع بولس هنا أنه ما يقدرش يقول مين بطرس ويطلع إيه بطرس اللي تمشي وراه كان يفتكروا انه بينه وبين بطرس حاجه فقال مين بولس يطلع ايه بولس وبولس ده هيتحاكم قدام ربنا وبولس ده لو كل الناس قالت عليه كويس محدش عارف ربنا هيقول عليه ايه فهو بيقول انا حولت الكلام على نفسي عشان تتعلمه والى ابولس يبدو كان قريب لخدمته وكانوا حبايب فجه عليه في الكلام شويه في كورنثوس الاولى قال او الاصحاح قال من هو بولس ومن هو ابولس جه على الاسمين دول في الكلام من أجلكم لكي تتعلموا فينا ألا تفتكروا فوق ما هو مكتوب كي لا ينتفخ أحدا أحد لأجل الواحد على الآخر يعني إيه يعني أنا قلت الكلام ده بولس بيقول عشان تتعلموا مننا مبدأ التواضع وتفادي الانتفاخ أو الافتخار بلاش نفتخر بعطية ربنا طب ربنا ادى نعمة المجد ليك يا رب ولا المجد الفلان فلان ليه مش واخدها ولا هي طالعة من جواه ما هي أي نعمة أو موهبة هي عطية من ربنا كان إخراج شياطين ولا صنع معجزات ولا تعليم ولا طب ما هي في الأول وفي الآخر عطية من ربنا طب إيه داعي الافتخار إيه داعي الانتفاخ إذا كانت حاجة من ربنا تتعلموا فينا ألا تفتكروا فوق ما هو مكتوب يعني إيه؟ يعني خليكوا على قد المكتوب وامشوا في النور اللي اتعلمناه وخليكوا تلاميذ متواضعين وبلاش تنتفخوا الواحد على الآخر إذا ورا فكرة الأحزاب دي نوع من العصبية والعنجهية والانتفاخ والافتخار أنا أحسن أنا معلمي أشطر أنا تلميذ لفلان قال لهم إيه الكلام ده ملوش قيمة لأنه من يميزك وأي شيء لك لم تأخذه ده الكلام بقى اللي بتوع كورنثوس قال لهم على ايه بتتنفخوا على بعض يعني انت فيك ايه زيادة فيك ايه زيادة طب ما كل المسيحيين واخدين عطية الروح القدس بالمعمودية والميرون انت شايف نفسك اكتر من اللي حواليك ليه واي شيء لك لم تأخذه يعني ايه يعني اللي عندك ما هو انت واخده فما يصحش تفتخر بيه كأنك عامله يعني ما يكون واحد راكب عربية بتاعته اهو لو وقع في الافتخار يعني ملوش لازمة برضه لكن طبعا هي بتاعته كان واحد راكب عربية مش بتاعته وهيرجعها لما يمشي يعمل بيها منظر يقولوا له انت عبيط هي مش بتاعتك دي حاجة مش بتاعتك بتفتخر بيها ليه اي شيء لك لم تأخذه يعني كل انت حاجة انت واخدها وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ المبدأ ده مهم وممكن يساعدنا ان احنا نغلب دايما فكر الافتخار او الكبرياء ان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ يعني ايه ان كنت قد اخذت الفلوس اللي معاك انت واخدها من ربنا طب انت بتفتخر انك غني ليه ما انت ربنا اللي اداهم لك هو انت واخدها ولا مش واخدها عطية ما هو واخدها عطية فلماذا تفتخر انت واخد صحة وشاب وصحة كويسة لماذا تفتخر كأنك لم تأخذها من ايد ربنا واخد نجاح تفتخر بالنجاح كأنه ده يعني عملك ونسيت انك انت واخدها من ربنا بتفتخر بخدمة برضه عطية من ربنا بتفتخر بموهبة بتفتخر بذكاء بتفتخر بأولاد كل ده عطية لماذا تفتخر كأنك لم تأخذ شوفوا الفكرة التواضع الحلو يبقى بولس مع كل اللي واخده بولس مليان مواهب بيعمل معجزات وبيتكلم بألسنة وبيخرج شياطين وبيفتح كنايس إنما من جواه الحكاية واضحة قوي كل حاجة عنده يقول مش بتاعتي أنا مجرد وكيل ده ربنا بيستخدمني فعمره ما يقول أنا عملت يقول أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه فهو حاطط نفسه مثل أعلى لأنه من جواه الحكاية واضحة وصريحة وصادقة هيبتدي بقى إيه يشد عليهم في الكلام لأنه زعلان منهم إن هم قالوا بولس وأبولس والحاجات دي فهيسخر منهم أو هيستنكر الحاجة اللي وقعوا فيها دي الغلطة دي حكاية الافتخار والأحزاب قال لهم الظاهر ان انتوا بقى ايه بقيتوا فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة وكأن انتوا مش محتاجيننا خلاص طبعا الكلام ده مش معناه حقيقة الجزء اللي جاي ده عارفين لما يبقى تلميذ مش راضي يذاكر تقول له ما هو انت باين عليك مخلص كل المذاكرة وخلاص كده ضمنت انك تبقى الاول طبعا ده نوع من السخرية هنا مش نوع من الحقيقة لما تقول له يعني هو انت عملت كل اللي عليك هنا بيقولها بطريقة عكسية فيقول لهم انكم قد شبعتم هما فعلا شبعوا لا ده هو بيقول لهم انتوا بتتحركوا كأن انتوا شبعانين وعارفين كل حاجة قد استغنيتم طبعا هما مش مستغنين ولا حاجة لأن قبلها بصح بيقول لهم انتم جزدانيين انا مش قادر اديكم اكل دسم بتاع الكبار انا بديكوا اللبن بسقيكوا لبن لان الطعام القوي للبالغين وانتوا لسه جزدانيين فهنا لما بيقول انتوا شبعتم او استغنيتم مش بيقول حقيقة بيقول نوع من العتاب انكم باين عليكم فاكرين نفسكم شبعتم انكم قد شبعتم قد استغنيتم شعور الاستغناء شعور وحش في الحياة الروحية نفس الكلمة دي جت في حديث ربنا يسوع له المجد مع ملاك من ملائكة الكنائس السبع يقول له لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان يبقى شعور الاستغناء ده شعور روحي وحش أو شعور غير روحي فهنا بولس بيعاتبهم بنفس المعنى بيقول لهم انتوا حاسين ان انتوا شبعتم وقاعدين فاضيين تقولوا بولس وابولس بقيتوا مستغنيين خلاص عن التلمذة وبقيتوا كلكم فاكرين نفسكم رسل ملكتم بدوننا زي واحد يقول انا ملكت السما خلاص مش محتاج لا بولس يعلمني ولا ابولس انا عرفت كل حاجة طبعا هنا برضو نوع من العتاب انتوا ما ملكتوش حاجة عشان كده يوضح يقول ليتكم ملكتم هو احنا يعني نرفض ولا نكره يا ريتكم وصلتم يا ريتكم وصلتوا بجد انتوا بس بتقولوا كلام ملكتم بدوننا ليتكم ملكتم لنملك نحن ايضا معكم يعني عاوز يقول ايه طب احنا راضيين ان انتوا تدخلوا السماء عشان بس نقول لربنا الناس اللي خدمناهم وصلوا السماء نبقى فرحانين انتوا فاكرين هنزعل بس هنا معناها ايه انتوا ما ملكتوش حاجة خالص انتوا لسه حياتكم في الاول انتم اتخدعتم ببر ذاتي وباحساس مزيف بالتقوى وانتوا لسه في اول السكة خالص انكم قد شبعتم قد استغنيتم ملكتم بدوننا وليتكم ملكتم لنملك نحن ايضا معكم التوبيخ نغمته هتزيد هتزيد الحدة هتزيد فهيبتدي يوجعهم بالكلام يقول لهم انتوا بتفتخروا بينا طب انا اقول لكم مين بولس بقى ده بولس ده يعني sorry في التعبير بس هو اللي قاله بولس واللي زيه دول زبالة الدنيا اللي انتوا عاملينهم هم دول اللي بتقولوا احنا بتوع بولس واحنا بتوع بولس شوفوا بقى اتضاع الراجل ده بس تحس ان هو هنا محروق على اولاده صعبان عليه جدا ان دخل فيهم المرض ده وعاوز يشفيهم باي طريقه فعمال يخبط ويرزع في نفسه وشويه فيهم وشويه في نفسه عشان يطلعوا بره الافتخار المزيف ده ويقولوا لا احنا عاوزين يا رب نتوب ونعرفك ونمسك فيك مش مهم بولس ولا ابولس كلهم قديسين المهم احنا نعرفك ونمسك فيك فبيقول لهم بصوا بقى إني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل أخيرين قال لهم بصوا أقول لكم حاجة إحنا الرسل ربنا قاصد يخلينا آخر ناس في الدنيا كأننا محكوم علينا بالموت وهنا أغلب المفسرين الآباء الأوائل قالوا إنه الكلام ده كان في ذهن بتوع كورنثوس مرتبط بنظام حياتهم نظام حياتهم في البلاد اليونانية دي كان نظام صعب قوي العبيد كان يدربوهم على أعمال المصارعة ويتسلوا ان هم يتفرجوا عليهم يموتوا بعض لغاية ما يموتوا فآخر عبيد دول ينزلوهم كده المباريات ويتسلوا بمنظرهم وهم ايه بيدبحوا بعض فكده كده ميتين حتى لو واحد منهم كسب جولة والتانية والتالتة في الآخر هيموت فدول آخر فئات المجتمع أحقر فئات المجتمع تسلية الناس في الوقت ده كان كده فبولس قال يبدو ربنا حاططنا في في الكدر ده ربنا بيتفرج علينا احنا الرسل اللي عندنا السلطان الروح والمواهب والعظمة دي كلها احنا ربنا حاططنا آخر ناس في الدنيا كأننا محكوم علينا بالموت كل ده عشان يكسر كبريائهم وافتخارهم بيقولوا احنا بتوع بولس قال لهم انا اقول لكم بولس ده ده بولس ده ربنا حاطه زي العبد اللي انت بتبص له باحتقار عندك وهو الحيوانات بتاكله ولا هو اخوه بيموته لاننا صرنا منظرا للعالم دي تؤكد الفكر ان هم زي الفرجه منظرا للعالم وللملائكه والناس يعني احنا منظر للناس خطيت في التعبير اللي هقوله بس يمكن يعبر شويه عن اللي يقصده بولس زي ملطشه ففرجه فرجه احنا بقينا فرجه ربنا سايبنا الدنيا عماله تخبط فينا وترزع بولس ايه اللي بتفتخروا بيه ده انتوا ما تعرفوش ده انا بيحصل فيا ايه فبيقول صرنا منظرا للعالم للملائكه والناس لدرجة بعض الآباء قالوا للملائكة هنا يعني يقصد الملائكة الأشرار اللي بيشمتوا في الرسل وهم بيتذبحوا ولا وهم بيهانوا وبيتعذبوا إنما بعض الآباء طبعا خدوا المعنى هنا وقالوا صرنا منظرا للناس والملائكة يعني أولاد الله أو قديس الله دول بيبقوا منظر قدام الناس يعني أيقونة يعني مثل أعلى يعني زي الناس كلها بتتفرج على بتوع ربنا شكلهم ايه والملائكة في السماء بيتفرجوا على بتوع ربنا شكلهم ايه ازاي الانسان الخاطي الشرير المليان غلط بالروح القدس وبالنعمة وبالتوبة وبالجهاد يبقى نقي وتقي وحلو كده وربنا يديله سلطان يعمل معجزات ومنظر منظر جميل قدام الناس وقدام الملائكة كمان الملائكة ما كانتش شايفة المناظر دي قبل كده منظر ماري جرجس وهو بيتعذب مرجز منظر الست دميانة منظر بولس ولا بطرس منظر جميل قدام كل الأجيال وقدام الملائكة كمان لكن يرجع تاني يصغر نفسه هو واللي معاه فيقول نحن جهال من أجل المسيح يعني ربنا سايبنا قدام الناس كأننا جهلة لأنه منين ما بيدخل بلد ويبشر بيقولوا له إيه اللي أنت بتقوله ده يعني مش في كل بلد بيسقفوا ويهيصوا لا ده هو عادة بيهاجم وبيتهم بالجهل فقال لهم ده ربنا سايبنا في نظر الناس جهلة وده اللي قاله في أول إصحاح اختار الله جهال العالم ليغزي بهم الحكماء فقال نحن جهال يعني منين ما بنروح بيقولوا دول الجهلة اللي ماشيين ورا الناصري اللي اتصلب فبيقول احنا من أجل المسيح بقينا جهلة مع أنه هو يعتبر مثقف في الأصل أما أنتم فحكماء في المسيح أنتوا بقى أنتوا اللي مبسوطين بقى وشايفين نفسكم صح بقينا احنا جهال وبقيتوا أنتوا اللي بتفهموا يعني بالظبط كده بقينا احنا ما بنفهمش وأنتوا اللي بتفهموا وطبعا هم اللي ما بيفهموش بصراحة وبولس وأبولس وبطرس دول اللي بيفهموا نحن ضعفاء ده قدام الناس ومن أجل المسيح أما أنتم فأقوياء أنتم مكرمون أما نحن فبلا كرامة كل ده عشان يأكد الفكرة اللي ابتدى بها الله أبرزنا أخيرين كأننا محكوم علينا بالموت فربنا قاصد كده يسيب ولاده خاصته يتصلبوا في الدنيا ويهانوا وينضغط عليهم ويبقوا آخر الكل عشان مثل لكل الناس ان دي سكة الملكوت سكة المجد كده فانتوا بقى عاوزين وش الكرامة والفخر والمجد تبقوا انتوا بقى اللي بتفهموا وانتوا الاقوياء خليكوا انتوا كده انما احنا علينا احنا لا كرامة ولا علم ولا قوة احنا جهال احنا ضعفاء احنا بلا كرامة اذا كان بقى يعجبكم تمشوا ورا ناس زي كده قولوا بعد كده بولس وأبولس هم طلعوا بولس وأبولس شوية جهال شوية ضعفاء ناس بلا كرامة كل ده عتاب لبتوع كورنثوس ان هم ناسين المسيح وعمالين يفتخروا ببولس وأبولس إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم شوفوا الكلام قال لهم احنا حياتنا كلها كده احنا جوع وعطش وعري حاجة خزي ونتضرب نتضرب وليس لنا إقامة هم دول اللي بتفتخروا بيهم وعاوز اقول لهم كده فين المجد بقى اللي بتفتخروا بيه هم دول اللي انتم ماشيين وراهم نجوع ونعطش ونعر ونلكم وليس لنا إقامة إنما شوفوا من حكمة ربنا انه خلى بولس يكشف عما يحدث في حياة هؤلاء القديسين يعني هو مش قصد يتكلم عن نفسه ولا عن جهاده ولا عن خدمته ده بالعكس ده قصد يصغر نفسه ويفوق الناس اللي بتقول احنا بتوع بولس يقول لهم بولس ده ملوش كرامة في الدنيا بولس ده مش اسم عشان تمشي وراه ده احنا اخر الناس ده احنا الجهال والضعفاء واللي ملناش كرامه ده احنا بنعرى وبنلكم وبنجوع وبنعطس انما ضمنيا كشفت لنا اسرار هذا العظيم وكشفت للاجيال كيف تكون الكرازة الكرازة مش سهلة البشارة مش سهلة خلاص النفوس اللي ابتدى بصليب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يحتاج كده يحتاج أن نعطش ونجوع ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة هي السكة كده ونتعب عاملين بأيدينا يعني بولس مع الناس مع الفخر اللي هم بيفتخروه ده قال لهم ده أنا بفضل طول الليل بمقق عينيا في الخيم كده وأقعد أشتغل عشان أطلع لي دينار أصرف بيه على الأكل والشرب بتاعي وبتاع الناس اللي معايا يعني بنستكتر ناخد قرش من حد وبنشتغل بإيدينا عشان نصرف على الخدمة نشتم فنبارك يعني احنا طول النهار بنتشتم طب ورد الفعل ايه مش مستنيين ربنا ياخد لنا حقنا وتعبت ده احنا كمان لما يشتمونا نقول ايه طيب يا سيدي انت مبارك لان المسيح له المجد علمنا كده باركوا لاعنيكم فهو بولس بيحققها في نفسه في اللي معاه فبيقول احنا طول النهار بنتشتم وردنا الطبيعي أن نبارك من يشتمنا زي ما علمنا المسيح نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل يفترى علينا فنعظ يعني منين ما يفتروا عليهم ويتبلوا عليهم مش يقف يدافع عن نفسه ما هو طبيعي ان يدافع عن نفسه يقول ده افترى ده ظلم يقول خسارة الوقت في الدفاع عن نفسي لما يدوني فرصة للدفاع هوعظ طب والتهمة اللي جاية لك غلط والظلم الواقع مش مهم خلينا في المفيد كل مرة بولس كان يتحاكم تلاقوه بيدافعش عن نفسه وعليه تهم قد كده عامل فتن وعامل وعامل هو كل اللي يهمه يقول للناس كلها كلمتين حلوين عن ربنا يفترى علينا فنعظ صرنا دي الكلمة بقى اللي هي يعني في صميم الإصحاح والرسالة كلها كلمة يعني صغر فيها نفسه قوي عشان يكسر كبريائهم صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن طبعا دي خلت كل ولاده اللي ماشيين وراه يبصوا في الأرض مش في حزب بيقول احنا بتاع بولس قال لهم اقول لكم بقى بولس ده ايه هو واللي زيه صرنا كأقذار العالم دي نظرتك عن نفسك يا بولس يقول اه أنا شايف نفسي خطيت في التعبير أقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن يعني لهذه اللحظة لا كرامة لنا ومش عاوزينها على الأرض ده إيه الشعور العظيم ده إزاي وأنت بتعمل معجزات وبتطلع شياطين والناس ماشية وراك بتحبك وعصائبك تشفي الأمراض ويفضل عندك هذا الإحساس أنك أنت لا تمثل إلا شوية أقذار تترمي أحسن ملهاش قيمة إيه الاتضاع العظيم ده كل ده عشان يهد كبرياء بتوع كورنثوس ويفوقهم يقول لهم سكة الافتخار دي مش بتاعتنا تقولوش بولس أبدا ولا أبولس صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن يبدو بقى ان هو ايه حس ان العيار زاد وشد عليهم زيادة فرجع يطبطب بقى فقال ايه ليس لكي اخجلكم اكتب هذا يعني انا مش قاصد يا جماعة اذلكم بالكلام ولا اخليكم تخجلوا بل كاولادي الاحباء انذركم يعني انا اضطريت اقول الكلام ده واشد في الكلام عشان انا خايف عليكم أنا مش قاصد أهزأكم بالكلام ولا أخجلكم إن أنا أهين نفسي كأب ليكم إنما لكي أنذركم اللي أنتوا بتفكروا فيه غلط وطريقتكم في الافتخار غلط والانشقاق والحزبية غلط ولازم الكل يبص على المسيح له المجد ويعيش زي ما عاش بولس كنكرة مصدرة وغير موجود بل كأولاد الأحباء أنذركم يبقى وراء هذا الكلام حب دافع الشدة في الكلام الرسالة دي من أقوى الرسائل اللي كشفت عن قلب بولس الرسول بولس أب بالرغم أنه كان بتول لكن بيحب ولاده جدا وخايف عليهم جدا من أي انحراف مستعد يعمل أي حاجة عشان يظبط المسار تاني لكن وهو أب بيشد ويعنف في وقت ويرجع يطبطب في وقت بيهين نفسه ويصغر نفسه عشان يتعلموا منه التواضع لحسن ماشيين في سكة افتخار وكبرياء وحكمة بشرية هتبعدهم عن ربنا فعاوز يفضل قدامهم مثل مظبوط فقال لهم كأولادي الأحباء أنذركم إذا من تحبه ما تشجعوش وتجامله على طول لازم تيجي لحظة تنذره مش كل اللي تحبه طبطب عليه بس طبطبة مطلوب لكن كمان الانذار له وقت كأولادي الأحباء أنذركم لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس أباء كثيرون من الآيات الجميلة التي تؤكد أن الله وضع الأبوة في الكنيسة ليه انتوا عارفين في ناس بتقول بتاخد الآية اللي قالها المسيح بشكل حرفي لا تدعو لكم أبا على الأرض طب ايه رأيكم ان بولس كان بيحب يقول أنا أبوكم يبقى بولس كسر الآية وكسر الوصية لا ده المسيح له المجد بيقصد بلاش تثقوا في إنسان كما تثقوا في الله بلاش تستبدلوا أبوة الله بأبوة إنسان مهما كان لأنه ما فيش أب زي ربنا لكن هل ضد ربنا إن إحنا نقول أبونا ليه ضد ربنا ليه ما هي الأبوة اللي في أبونا دي أو في بولس ما هي من ربنا ما هو غرض أبونا أو بولس في الأصل إنه يوصل الناس لربنا مفيش تعارض أبدا مفيش تعارض وبولس بيأكدها في الآية دي بيقول شوفوا مهما الناس أرشدتكم لأن كان في معلمين آخرين في الوقت ده لكن عاوز يقول لهم أنا أبوكم الواحد ما بيبقالوش مية أب بيبقى له مية مدرس في حياته بس هو أب واحد فقال لهم لو ليكم ربوات من المرشدين لكن ليس آباء كثيرون لازم هيفضل أب واحد ويكملها ويقول لأني أنا ولدتكم في المسيح لي حق عليكم انتم ولادي ولازم تستحملوني وأنا ليا كلمة عليكم لأن أنا تعبت فيكم أنا ولدتكم في المسيح فما تسمعوش كلام يمين وشمال يبعدكم عن ربنا وتسيبوا أبوكم اللي ولدكم في المسيح يبقى بولس بيؤكد انه اب روحي ويعتز بالحته دي وبالرغم انه صغر نفسه جدا ومتواضع جدا لكن لا ينكر ان دي عطيه ربنا ليه ابوه روحيه نتمتع بيها في الكنيسه لغايه النهارده هي امتداد لابوه الله هي ابوه الله المنظوره من الناس ما هو الواحد محتاج يشوف اب يحن عليه ربنا طبعا حنين وهو مصدر الحب والحنان في الدنيا كلها والكهنة المفروض يوصلوا ده فأباء عشان كده احنا دايما نقول لولادنا بلاش تغير أب اعترافك كل شوية أب اعترافك ده أبوك اللي عارفك من صغرك وماشي معاك سنين مش كل ما يقول لك كلمة تزعل وتقولها شوف غيره طب ما هو بيشد عليك في مرة عشان تمشي صح في ناس كل ما ابونا يقول لهم بلاش يقولوا طب نغير أب الاعتراف طب امال بتعترف ليه ما انت كده انت اللي هتمشي نفسك وبعدين يقول لك اصل انا خدت ارشاد من واحد تاني قال فكرة تانية ايوه لو ليك ربوات من المرشدين لكن ليس اباء كثيرون اب واحد يبقى هو المسؤول عنك و... و... و... وتسمع له وتخضع له وخلي لك ربوات من المرشدين اتعلم من ده حاجة ومن ده حاجة ومن ده حاجة انما يفضل لك اب واحد يبقى المنهج الكنسي اللي احنا عايشين فيه هو منهج كتابي منهج تعليم من الكتاب المقدس بولس يعتز انه اب اغلب الناس بتوع كورنثوس ولو تتلمذوا على مرشدين اخرين سيظل ابوهم بحكم ان هو اللي ابتدى تربيتهم في المسيح وولدهم في المسيح هو كان بيقول الكلمة دي كتير حكاية ولدتكم دي يعني قالها مثلا في رسالة فيليمون على العبد أنسيموس قال لأني ولدته في قيودي فلما يجيب واحد للمسيح له المجد ويتعب معاه لغاية ما يحطه في الصح في الطريق الصح يقول أنا ولدت مع أنه هو راجل وكمان مش متجوز وفي مرة تاني يقول ده أنا أتمخض بكم أتمخض دي آلام المرأة لما بتولد طب عرفتها منين ده أنت راجل بتول وعمره ما كان عندك أولاد بالجسد إنما هو عاوز يصور لنا فكرة الأبوة الروحية زي الأم اللي بتولد بتشقى وتتعب وتتعذب بس بيطلع بقى إيه حياة جديدة الأبوة كده لكن ليس أباء كثيرون لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل يبقى الولادة في المسيح يعني هي الولادة الجديدة تبدأ أولا بالإنجيل ما هو الإنجيل هو البشارة افرض واحد بره المسيح أول حاجة أول خط معاه هو إيه الإنجيل تقول له تعرف الإنجيل الإنجيل بيقول كذا البشارة إيه إيه الموضوع اللي عندنا والإنجيل يجيب رجله ويحب ربنا ويتعلق بيه ويبقى عاوز يتعمد يدخل يتعمد يتولد الولادة الجديدة ياخد الميرون يبقى اسمه مكتوب في السماء والروح القدس ساكن فيه يدخل بقى يتناول ويتمتع بالحياة المقدسة ويجاهد عشان يوصل السماء أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي في ناس تمسك الآية دي وتقول بصراحة بولس طالع فيها ايه تكونوا متمثلين بيه ما يقول تمثلوا بالمسيح بالراحة بس ده قبلها بص... بعددين بيقول صرنا كايه كأقذار العالم مش متكبر ولا حاجة ده هو متواضع جدا بس من حرصه على سلامة ولاده يقول لهم ما تمشوا ورانا بتقلدوا فلان وعلان ليه ما احنا شايفين سكة السما صح ما احنا عارفينها ما علمناكوا الصح ليه تروحوا يمين وشمال قلدوني انا باصص على المسيح ورايح عليه امشوا ورايا هنا امشوا ورايا مش كبرياء انما تلمذة لان الاب بيقول لاولاده امشوا ورايا عشان اوصلكم ما فيهاش حاجة ليست فيها كبرياء وانما فيها احساس بالمسؤولية فبيقول خليكم ماشيين ورايا تمثلوا بيه وبعد كده يقول كما أنا أيضا بالمسيح لأن هو حاطط عينه على ربنا لذلك أرسلت إليكم تيموساوس هو عشان أخبار كورنثوس فيها لخبطة حكاية الحزبية والانشقاق وبعد كده هنسمع إن في مصيبة بتاعت واحد أخطأ مع مرات أبوه ومبقوش عارفين ياخدوا منه موقف وناس بتحاكم بعضه فكان بولس مش قادر يروح لهم لأنه مشغول جدا في أفسس بمناوشات مع الوثنيين وصراعات وعاوز الخدمة واخداه خالص فلأنه قلقان على بتوع كورنثوس قام بعت لهم تيموساوس كناحية رعوية رعاية فهو مش قادر يروح على الأقل يبعت تيموساوس لأن تيموساوس شارب الصنعة صح شارب الرعاية صح تلميذ لأبوه ففاهم الصح من الغلط فبيقول لما أنا حسيت أن في بلبلة ولخبطة أرسلت إليكم تيموساوس الذي هو ابن الحبيب تؤكد أنه ده بالذات ابن مظبوط يعني تلميذ مظبوط طبعا تيموساوس معروف أن كان أبوه وثني عشان كده خد خدوا ختنه نقراه في سفر الأعمال عشان يقدر يدخل بيه حتى المجامع اليهودية مع أنه بعد كده بقى يقول الختان مش مهم لأن هو ما ختنوش عشان الختان ضرورة للخلاص ختنوا عشان لما يدخل المجمع اليهودي ما يمنعوش تيموساوس يدخل معاه ويبشر أرسلت إليكم تيموساوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب الذي يذكركم بطرقي في المسيح لأن بولس غايب فيمكن هم نسيوا التواضع بتاع بولس والجهاد والصلاة والمتكئ الأخير والثقة الروحية الصح والانتظار مجيء المسيح وإحساس الوكيل الأمين كل دي مدرسة بولس الرسول إن كنتم نسيتوها أنا بعت لكم تيموساوس يصحصحكم تاني ويذكركم بطرقي في المسيح هل معنى كده إن كل واحد له طريق في المسيح؟ لا معناها إن التلمذة واحدة إنما في ناس ممكن تتلمذ غلط فتطلع بره المسيح لكن التلمذة الروحية هي نفس الاتجاه للسماء وعشان كده ربنا يسوع كانت وصيته لتلاميذه امضوا وتلمذوا ما قالهمش اكتبوا كتب انما الكنيسة كتبت بالروح القدس الانجيل بعد كده لما الكنيسة انتشرت انما المبدأ الروحي هو التلمذة اللي مشي خطوتين مع ربنا بيعلم اللي بعديه عشان تفضل السكة ماشية ومحدش يطلع بره الخط الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة من ضمن الادعاءات اللي طلعت على بولس في وقت ان بولس في كورنثوس غير في افسس غير في روما غير قال لهم لا انا في كل كنيسه في كل مكان انا بولس هو بولس بنفس التعليم بنفس المنهج بنفس الطريقه ملناش كذا وش ولا حاجه في كل مكان في كل كنيسه دي تؤكد التقليد او التسليم ان المسيحيه روحانيه مسلمه من المسيح للرسل للتلاميذ جيل بعد جيل وفي كل مكان وفي كل كنيسة هي كنيسة واحدة هو منهج واحد هو تقليد واحد فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم لما تيموساوس وصل قالوا بس الظهر بولس خايف يجي يواجه شوفوا بقى كبريائهم وصل لإيه بتوع كورنثوس قالوا يبدو أن بولس مش قد المواجهة مش هيقدر يواجه حزب أبولوس وحزب بطرس والجماعة اللي مش اللي بيعلموا غلط ده في كمان ناس بتعلم غلط فقال لهم ده انا سمعت لما تيموساوس وصل في ناس انتفخت وقالوا الظهر بولس مش جاي فمعناه مش قد المواجهه فقال لهم طيب انا جاي بقى بما ان الحكايه وصلت لكده لا ده انا لازم اجي بقى مش اجي عشان انا جاي اتخانق لا انا جاي اشوف مين اللي بيقول الكلام ده وغرضهم ايه من الهوسه دي وايه قصدهم ان بولس مش جاي وفاكرين الحكايه بقت حرب فقال لهم ولكني ساتي اليكم سريعا ان شاء الرب قال لهم انا هاجي بسرعه بدل تيموساوس ما ملاش عينيكوا يعني انا هاجي بسرعه طب هتيجي تعمل ايه بقى قال لهم فساعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم قال لهم اوعوا تفتكروا ان انا جاي عشان اسمع لي فلان بيوعظ ازاي وفلان بيوعظ ازاي الوعظ سهل والكلام سهل انا جاي ليا نظرة شخص روحاني عميق قال لهم هعرف اللي قصادي ده في قوة روحية بجد ولا منظر اه دي شغلانة تاني دي قال لهم انا مش من النوع اللي هتبص على الكلام وشكله كلام ممكن يبقى شكله حلو إنما سأعرف ليس كلام هؤلاء الذين انتفخوا كلام فيه فلسفة وفيه عقلانية وفيه خطابة قال لهم لا أنا عاوز أعرف قوتهم الروحية لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة قال لهم أصل الملكوت ده مش كلام الملكوت ده قوة العذراء مش بتاعة كلام لكن احنا نقول لها في الصلاة انت صور لخلاصنا اشفعي فينا ترضي عننا الشياطين لقوة نثق ان فيها قوة روحية قوية جدا انت الشفيعة القوية لكن هي من ناحية الكلام مفيش كلام كتير الحكاية مش كلام إلي النبي كام كلمة قالها سمعناهوش بيوعظ مش بتاع وعظ انما ده قوي جدا نزل نار من السماء قدام الناس قفل السماء بكلمه يوحنا المعمدان كم وعظ اللي مذكورين في الكتاب كلام يبدو بسيط لكن في قوه قوه روحيه حقيقيه فقال لهم انا جاي اشوف الناس دول بتوع الكلام دول اللي بقت الحكايه عندهم سبق كلام سيعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة معنى كده ان احنا بلاش ننبهر بالكلام وبلاش نبقى كلنا نفسنا نتكلم لكن خلينا كلنا نفسنا يبقى الملكوت فينا بقوة وكلنا يبقى فينا قوة روحية بجد قوة الصلاة قوة الصوم قوة المحبة قوة الإيمان القوة الروحية هي أساس المسيحية إنما الكلام ده ممكن يبقى بس البرواز الخارجي ماذا تريدون أبعصى آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة قال لهم عاوزين أجي إزاي أجي بالعصاية هو أنت معاك عصاية يقصد إيه العصاية يقصد سلطان الكهنوت أو سلطان الرسولية هو معاه سلطان يقدر يربط ويشلح قال لهم أنتوا عاوزيني أجي بسلطان زي العصاية ولا عاوزيني اجي الاب الطيب بالمحبه وروح الوداع لالهنا كل مجد وكرامه